الواحد كل الوجود على وجودك الشاهد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أيها الإخوة الأحباب ذكرنا في حلقة سابقة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولن نستطيع أن نعبد الله حقه إلا إذا عرفنا الله ومعرفة الله تتم عن طريق النظر في آيات الله الكونية مخلوقاته في السماوات وفي الأرض وفي الكواكب والنجوم والإنسان والحيوان كل هذه المخلوقات ذكرها الله في أكثر من ألف آية في القرآن لنعرف عظمة الله وقدرة الله ونعرف نعم الله علينا ونعم الله في, خلق في مخلوقاته وفي تسخيره لهذه الكائنات كلها لنا فإذا عرفنا ذلك قدرنا الله حق قدره وخشينا الله وعظمنا الله وسمعنا كلام الله فمعرفة الله أيضا تتم من خلال كتاب الله المقروء القرآن الكريم يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها واليوم نتحدث عن آية من آيات الله في مخلوقاته أمرنا الله بالنظر فيها والتدبر فيها لنرى عظمة الله ونرى قدرة الله حيث يقول تعالى في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذه آيات كونية كلها أما حديثنا اليوم عن الإبل هذا المخلوق العجيب الذي سنرى كما سنوضح لحضراتكم الآن عجائب قدرة الله في هذا الحيوان هو مخلوق متميز عن باقي المخلوقات حتى عن باقي الحيوانات ميزه الله دون غيره من الحيوانات حيوان يتحمل العطش والجوع لفترات طويلة حيوان فيه من الصفات ما يدل على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وعندما نذكر كلمة الإبل هي الجمال ذكرت في القرآن في مواضع كثيرة في سورة الأنعام ذكرت بكلمة الإبل قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وفي سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كما وردت باسم الناقة في سبع مواضع أخرى نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى في سورة الأعراف هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله وقال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فذكرت أيضا تحت لفظ البعير كما ذكر في سورة يوسف عليه السلام هذا المخلوق إذا أردنا أن نتحدث عنه ونري آيات الله فيها, فيها فهناك آيات كثيرة آيات في تركيب الحيوان الظاهري كيف يتحمل الشمس الحارقة كيف يتحمل الجوع والعطش كيف يسير في الصحراء دون أي مصدر للغذاء ويعتمد على نفسه في غذائه بل يصل الأمر أنه يفكك الدهون ليحصل منها على الطاقة وعلى الماء تعالوا بنا لنرى هذا الفيديو البسيط ثم نعود لنستكمل مرة ثانية زي ما احنا شايفين احنا هنا في الصحراء الكاحلة حيث تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية و60 درجة مئوية يعني أي إنسان أو أي حيوان بيمشي في الصحراء في ذلك الوقت وفي هذه الحرارة الشديدة ممكن يتعرض لضربة شمس ممكن يموت من الجوع أو يموت من العطش لكن ربنا سبحانه وتعالى سخر هذا الحيوان أنه يستطيع ان هو يعيش في صحراء القاحلة حيث يت... ينظر وجود المية وينظر وجود الطعام هذا المخلوق احنا هنتكلم الاول على الاعجاز ربنا سبحانه وتعالى في اه تركيبه الجسماني اه الحيوان طويل رجله طويلة عالية مرتفعة عن الارض وله رقبة طويلة وبيستطيع ده اي حيوان تاني زي ما احنا شايفين بموت والطيور كلها والحشرات بتموت من شدة الحر ومن عدم وجود مصدر للمية لكن كل ده مقابل الإبل وصغار الإبل ممكن تعيش ويظل الناقة تجيب لبن سبحان الله رغم ان مفيش مية ازاي ده بيحصل برضو ده احنا هنتكلم عنه لكن دلوقتي احنا هنتكلم عن خلق الله في هذا المخلوق العظيم ربنا سبحانه وتعالى زود الجمل دي قدرة على انه يمشي في الصحراء وانه يتحمل الجوع والعطش لان ربنا زوده بجزء من الدهن موجودة فوق آه، آه، ظهره اللي هي بنسميها السنام يعني تقريبا لما نيجي نشوف وزن الدهن الكمية دي بتتراوح من 40 كيلو إلى 60 كيلو جرام والحيوان ده ممكن يحمل كمية كبيرة من الأثقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجدوا أن الجمل ممكن يشيل من 300 ل 400 كيلو والعجيب أن هو ممكن هو رائد يقوم بهذا الحمل الثقيل إزاي بيقوم دي برضو نظرية العلماء قعدوا يدرسوها ولقوا ان هي اللي بتقوم زي نظام الرفعه من الدرجه الاولى الرقبه دي هي ال- ال- الساق بتاعه الرافعه نقطه الارتكاز عند التحام ال- ال- ال- ال- الرقبه مع الساقين الاماميين ويبدا ي- يضغط عليهم فيقدر يقوم بالرجلين الخلفيتين وهو شايل حمل تقيل بينما الحمار او الحصان او اي حد ما يقدرش يشيل حاجه تقيله وهو نا- قاعد زي الجمل الجمل زي ما احنا قلنا ممكن يسير ويسافر مسافات طويله تصل إلى 50 و60 كيلو ولما يكون عطشان ممكن يفقد من وزنه تلت وزنه مية وأول ما يتوفر مصدر المية بيشرب كمية كبيرة جدا من المية في وقت واحد دي لو عملها الإنسان أو عملها أي حيوان تاني يموت يحصل له تسمم بالمية وجدوا أن الجمل ممكن يشرب 130 لتر في 10 دقايق سبحان الله المية دي كلها تدخل وما تعملش تقص- تكسير لكرات الدم الحمراء أو تعمل تسمم المية ده مرض مشهور في الإنسان أو الحيوان لو شرب كمية كبيرة ده يقدر الحيوان يعوض العطش اللي فقده الحيوان ده ممكن يقعد 8 أيام في الصحراء بدون مية وبدون أكل ممكن يقعد شهرين بدون أكل وده السنام اللي ربنا سبحانه وتعالى زوده بيه بحيث إن هو يفككه يطلع منه مية ويطلع منه طاقة يقدر يعيش بيها لفترة تصل إلى شهر أو شهرين ال- ال- الجمل ربنا سبحانه وتعالى الرملة طبعا لو أي حاجة فيها ممكن تغوص في رياح على طول في تراب في ري- رياح رملية فأي حيوان ماشي أو إنسان ممكن عينه من شدة الرياح دي والرمال تؤذيه وما يقدرش يشوف ولا يمشي في الصحراء لكن ربنا سبحانه وتعالى زود الجمل بخاصية في عينه إن هو له غشاء ثالث ي- يغ- يقفل عينه ديا بالغشاء الثالث علشان يمنع التراب اللي عليها وكمان الشفة بتاعته العليا م- مس- مقسومة نصين وربنا زوده بأنياب مش موجودة في الحيوانات التانية يقدر ياكل بيها الأشواك ويقدر يمضخها وتنزل في المعدة تتهضم كل ده ربنا ميز به الإبل عن باقي الحيوانات لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت زي ما شفنا الرمال لما بتيجي تحصل رياح شديدة من الرمال يب- يقدر ال- الجمل ان هو يغلق العينين تماما وي- ويبص بالجفن الثالث اللي هو عامل زي الستارة الخفيفة اللي ممكن تحميها وربنا سبحانه وتعالى زود ايضا الجمل ده برموش رموش دي موجودة على طبقتين ممكن تقفل عينه شايفين احنا الرياح دلوقتي ودلوقتي يطلع الجفن الثالث يقفل العين ويشوف من خلالها ايضا دي مش موجودة في الحيوانات التانية فسبحان الله العظيم ده دي آية من آيات الله إزاي يتحمل الصحراء إزاي يتحمل الحر إزاي يتحمل التيارات الرملية والعواصف الرملية يغلق عينه ممكن يقلق يقفل الفتحتين بتوع الأنف وبالتالي الفتحتين هو الح- هو الحيوان الوحيد اللي ممكن يقفل أنفه تماما عشان ما تدخلش فيها الرمال هو الجمل وربنا زودهم بعضلات قابضة بحيث انه ما يدخلش اي حاجة تؤذيه زي ما احنا عارفين ان ال- العربيات ال- لما بتمشي في الصحراء ممكن تغرس في الرملة ودي تبقى مشكلة كبيرة عشان ي- ال- ال- العجلة هتلف في الرملة لكن ربنا سبحانه وتعالى زود الجمل بالخف الخف ده لو جينا اتكلمنا عنه الاعجاز اللي فيه حاجة آية من آيات ربنا دي عبارة عن كيس دهني موجود فيه مادة من الدهن بتظل في حالة سيولة سواء كان في جو حر 50 درجة مئوية أو جو بارد 50 درجة تحت الصفر بيبقى يمشي فيها ب- بسطحه ملساء بحيث ان هو ما يغرسش في الرملة ده عكس باقي الحيوانات ولذلك الجمال ممكن تمشي مسافة طويلة جدا في الرمال وما يحصلش فيها اي مشكلة برضو ربنا زود ال- الجمل بأجزاء من جلده قرنية بحيث هذه الأجزاء الجمل لما بيجي يرقد على الأرض درجة الحرارة العالية ما تأذيش جسمه وهو بيتولد بيها وزي ما احنا شايفين ان ال- ال- ال- الح- الحمل الصغير ده ممكن يدنه مع امه س- سنة او سنتين يرضع من امه اللبن وما يحصلش حاجة دلوقتي هنشوف ال- الاجزاء القرنية اللي ربنا خلقها في الجمل بحيث انه لما يرقد دي دي كثيفه جدا وبتحميه من حراره الارض وبيقدر ان هو ينام عليها بدون ان هي ما تاذيه الجمل دي آية من آيات ربنا عنده مخزن مية جوه لما بيعطش ممكن انه يمتص المية من الأمعاء ممكن انه يقلل المية اللي رايحة للكلية ويركز البول في الكلية وده بيدل بيدلل على ان نظرية داروين نظرية خاطئة لان ربنا سبحانه وتعالى سخر للحيوان ده ان هو يعيش في الصحراء وان هو يتحرك وان هو يتناسل ويتزاوج وينجب ويتحمل هذا الجو الحار نرجع تاني ونتذكر قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ده آية من آيات ربنا لكن هنستكمل بإذن الله وندخل جوه جسم الحيوان ونشوف لكن دي بنراجع تاني الحاجات اللي شفناها في الحلقة دي عين الجمل وفتحات الأنف اللي بيقفلها ورجلين الجمل العالية اللي بعيدة عشان تحميه من حرارة الأرض قدرته على ان هو ياكل الأشواك وياكل أي حاجة في الصحراء ويمضغها بدون ان هي تعور بقه ولا هي تأذيه وده كله بيخلينا نقول سبحان الخالق العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ونستكمل بعد ذلك إن شاء الله زي ما شفنا الفيديو وده كان الإعجاز في خلق الإبل من الناحية الظاهرية وتركيب التشريحي لكن بإذن الله في الحلقة الجاية هنتكلم وندخل ونشوف حاجات جديدة يمكن كثير مننا أول مرة يسمعها في عن إعجاز في خلق الإبل في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قالك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك الشام